السلام عليكم ورحمة الله لقاؤنا الليلة بإذن الله تعالى مع الجزء الثامن والذي يبدأ من خواتيم سورة الأنعام وينتهي في خلال سورة الأعراف وفيه استمرار خاصة في الحزب الأول فيه استمرار لما عرفناه عن سورة الأنعام بالأمس حديث مع الكافرين حول مسألة التوحيد والشرك وإثبات عظمة الله سبحانه وتعالى حيث يشرع الله تعالى حرمة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه المقصود بذلك يعني ما ذبح لغير الله ما ذبح لغير الله حرم الله تعالى ذبحه وأكله وذابحه وآكله عليه وزر ومرتكب لفسق كبير بينما أمر بأن يأكل الإنسان ويتحرى في طعامه أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه يعني مما ذبح لله وعلى الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وذلك بأن يكون الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا وأن يذبحه لله بمعنى لا يذبحه لولي ولا لصاحب قبر ولا لصنم ولا لوثن ولا لنجم إنما الذبح يكون لله كونه يقول بسم الله الله أكبر فهذا من سنن الذبح من سنن الذبح إذا معنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني ولا تأكلوا مما ذبح لغير الله لأن عادة الذي يذبح لله يذكر عليه اسم الله ومن هنا عبر سبحانه وتعالى بكلمة ذكر اسم الله عليه على ما يذبح لله يعني الذبائح اللي بتحصل في الموالد دي محدش ياكلها بالعربي كده ماشي وهذا لا يجوز اكله انه ذبح لغير الله من يوم ما اشتروا العجل وقالوا العجل ده للسيده والبقه دي للحسين والبتاع لفلان اذا خصصوه لمين لغير الله يجي بقى يقول بسم الله الله اكبر ويقرا حتى صوت البقره كلها هذا لا يغني بشيء تمتد الآيات في هذا المجال والسياق ويقول الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة في التهديد إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء لو ربنا عاوز يسحق الكل فيأتي بقوم آخرين آه كما مر بنا قبل ذلك يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم نفس التهديد هنا ولكن بشكل آخر إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم إيه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين يعني قدرته على ذلك وافرة ومعروفة كما أنه سبحانه وتعالى أنتجكم أو خلقكم من ذرية قوم آخرين أنتم أبناء لأقوام وأحفاد لأقوام وهكذا فمنكم يأخذ خلقا آخر ويجعله خليفة مكانكم ذلك إن ترك الناس دين الله عز وجل وبين الله تعالى جريمة من جرائم الكافرين وهي أنهم قسموا الخلق بين الخالق والمخلوق ثاني قسموا الخلق بين الخالق والمخلوق ينفع يعني ربنا يخلق ثم نقسم الخلق بينه وبين خلقه ما دخل الخلق في هذا الخلق للخالق والملك للمالك وذلك في كثير من حياتهم ولكن ذكر الله مجالين مجال يعتبر مجال واحد وهو الأطعمة لكن منه ما هو أطعمة نباتية ومنه ما هو أطعمة حيوانية فيقول الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله نصيبا مما ذرأ من وجعلوا لله مما ذرأ من الحق والأنعام نصيبا ربنا هو الذي خلق وذرأ الحرث والأنعام جعلوا له من كل ذلك نصيبا طب والنصيب الثاني لشركائهم بقى فقالوا هذا لله يقول الله تعالى بزعمهم طبعا ها؟ يعني أصل الكلام إيه يقولون هذا لله وهذا لشركائنا ولكن ربنا وضع كلمة هنا لشر... بزعمهم يقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا بزعمهم ليه لأنه بإرادتهم بغير إرادتهم هو لله هو ملك لله حتى الذي جعلوه لشركائهم لا يكون من شركائهم إلا بإذن الله ربنا هو الذي يقسم الأرزاق وليس أحد غيره كما قال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء هذه المجموعة دي شوية دول أنعام وحرث حرث يعني زرع يعني حبوب من الزرع أصناف من الزرع لا يطعمها لا تحل يعني إلا من نشاء هم اللي أكلوها زي هم عاوزين يعني مش لله وذلك ربنا قال بعدها برضه بزعمهم ده زعم فقط وأنعام حرمت ظهورها بهايم تانية يقولوا عنها دي حرام ركوبها ركوبها حرام طب من أي كتاب هذا من أي شرع هذا من عندهم ومن زعمهم وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه نيجي يذبحوها ما ما يذكروش اسم الله وهكذا يتصرفون في نعمة الله بالشرك وبتقسيم الخلق والنعمة بين الخالق المنعم وبين المخلوق المسكين الذي لا دخل له وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ظلم المرأة ظلموها زي البهائم بقى اللي جوه في بطن أمهاتها في الأرحام لسه بيبي عجل كده ولا بيبي جدي ولا خروف ولا حاجة لسه حمل في بطن أمه ده حلال للرجالة بس حرام على النساء طيب شمعنا ايه الفكرة ايه العلة ايه الحكمة ولا حاجة هو كده بزعمهم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء زي بعض أكلهم منها ويأكل ميت عادي طبعا ويأكل النساء منها كمان لكن الإسلام لما حرم الميتة حرمها على الرجال وعلى النساء ولما أحل الذبائح حلها للرجال والنساء على السواء ما فيش مشكلة خالص ولا في فرق في هذا الشأن هذا كله من العبث الذي عبثه أو عبثه أصحاب الجاهليات وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله ولذلك ربنا بيقول لهم إيه نبئوني بعلم إن كنتم صادقين هاتوا العلم اللي عندكم ويقول أيضا سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أنتم كنتوا حاضرين زمان في أول الدنيا لما ربنا حرم دي وأحل دي وشرع الشريعة كنتوا حاضرين طبعا هذا سؤال إنكار عليهم يعني ما كنتم شاهدين هذا حتى تقولوا به فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم يعني لا أظلم من ذلك قل فلله الحجة البالغة الله تعالى حينما يحرم شيئا أو يحل شيئا فله في ذلك حجة بالغة لا يستطيع أحد أن يعارضها يعني حرم لحم الخنزير فين وفين أهل الزمان البعيد وجدوا في لحم الخنزير إيه؟ دودة شرطية وده اللي شافوه لكن في حاجات تانية يعلمها الله تعالى لم يصلوا إليها حتى لو خرجوا منه الدودة الشرطية مش هيتحول لحم الخنزير إلى الحل هيبقى محرما سيبقى محرما كفاية علينا الدودة الشرطية بس يستاهل اللحم ده يحرم ولا لا بالله عليك يعني حد كده يجي نفسه ياكل لحمة فيها ودودة ايه لا تموت بالغليان تغليها في الماء مع اللحمة لحم الخنزير الأبد يستوي وال- والدودة ما تستويش ولا تموت حد يجيب نفسه ياكل اللي عاوز يروح ياكل بقى ها يبقى ربنا سبحانه وتعالى له حجه بالغه لا حرم الميته ليه لان فيها دم عرف اهل الطب حديثا ان الدم ده ناقل للاوبئه والامراض والجراثيم وال وال وهكذا هو هو منبع ال- ال- السموم كلها في الدم فربنا سبحانه وتعالى حرم الميته لانها تحمل دماءها ولم تصفى منها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ثم أشار إلى أنهم آه، عبثوا في الجانب الآخر من حلال الحرام فقد قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم عايزين تعرفوا حلال الحرام تعالوا نعلمكم قل تعالوا أتلوا فيما أو- أتلوا ما حرم عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هو ده الحرام بقى الشرك أكبر ظلم إن الشرك لظلم عظيم وبالوالدين إحسانا يعني عقوق الوالدين عقوق الوالدين من أكبر الكبائر إلى ما قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كل دي المحرمات بقى اللي ربنا إيه حرمها عليكم ولا تقربوا مال اليتيم و هذه المحرمات التي تفسد الإنسان في نفسه وتفسد علاقته مع ربه ومع غيره وتفسد المجتمعات فيما بينها هذه المحرمات التي حرمها الله أما ما حرمه الناس فهذا من باب العبث إلى أن قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذكر أيضا بموسى عليه السلام ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء والقضية في سورة الأنعام كما عرفنا قضية توحيد قل أغير أغير الله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء يعني أروح أدور على رب تاني وربنا ده هو رب كل شيء طب وليه ما هو قدامه ظاهر واضح وله صفات الكمال والجلال ويستحق الربوبية ويستحق الألوهية ويستحق التوحيد فلماذا أرهق نفسي في البحث عن عن إله آخر إن وجدت ولست بواجد أبدا بعد الله شيئا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس كل نفس إلا إيه عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى هكذا تنتهي سورة الأنعام وهكذا تكون خلاصتها قل يا نبي الله عليه الصلاة والسلام قل يا كل مسلم هداه الله قل اعترافا بنعمة الله عليك قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما يعني قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله كل حياتي بشك ب- ب- بأولها وآخرها وما فيها من تحركات وسكنات كلها لله لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وتبدأ بعد ذلك سورة الأعراف وسورة الأعراف سورة مكية ولذلك ستجدوها أيضا في نسق سورة الأنعام تأخذ نفس الخط في الدعوة هي سورة مكية نزلت قبل الهجرة إلى المدينة وسميت بالأعراف وما هو الأعراف ها، مين عارف كلكم عارفين انا عارف بس يعني ها، جبل فين آه، سور عال ضخم بين الجنة والنار سور عال ضخم بين الجنة والنار اسمه الأعراف قيل كما يقال لعرف الديك عرف وهو أعلى شيء فيه حاجة فوق راسه كده اسمها عرف الديك فيقال للشيء العالي عرف هذه هذا سور كبير ضخم جدا ولذلك يقال له ايه اعراف من طوله وضخامته وعليه يقف النا- بعض الناس يوم القيامة وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم حسناتهم وصلت بهم إلى أن تجاوزوا النار بسلام الحمد لله عدوا من النار فوق الصراط ووقفت بهم هنا ولم يبق منها شيء يوصلهم إلى الجنة بقي بينهم وبين الجنة خطوات بس مش لاقيين حاجة ربنا سلم يا رب جعلنا من السابقين الأولين اللهم آمين فيقفون هنا ويمهل الله حسابهم يقفون على سور الأعراف ينتظرون حكم الله فيه حتى يدخل أهل الجنة الجنة ربنا يجعلنا في السابقين ويدخل أهل النار النار عافانا الله تعالى وفي النهاية يحكم الله في أهل الإيه؟ الأعراف ولذلك هيجي في السورة هم بيكلموا إيه أهل الجنة وكلموا إيه أهل النار مين يكلموا دول يكلموا دول ماذا تتوقع في رب كريم أن يحكم في مثل هؤلاء لم يدخلوها وهم يطمعون لسه ما دخلوش الجنة ساعة الحساب ولكن ربنا يدخلهم إن شاء الله هم يطمعون في رحمة الله والله تعالى لا يرد طامعا سبحانه وتعالى فسميت الأعراف هذه السورة بسورة الأعراف بمناسبة هذه القصة وتبدأ بالحروف المقطعة أو المفردة أيضا من إعجاز ألف لام ميم صاد يبقى زادت عن البقرة وآل عمران إيه حرف الصاد أو محدش يقراها المصر ما ينفعش لكن تقرأ ألف لام ميم صاد سبحان الله ليه إعجازا عشان اللي يقول القرآن ده من عند بشر طب يلا اعمل لنا قرآن زي حروف عندك اهي. يلا جمع الحروف دي كلها وعندك الحروف ال 28 التي ركبت منها كلمات القرآن ومنها تركب كلامك فأتنا بقرآن غير هذا لكن هذا كتاب لا يؤتى بمثله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين هل النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يبقى عنده شك في القرآن؟ ممكن نبي من الأنبياء يشك في حاجة كده إيمانية طبعا لا مستحيل أبدا لا يمكن من ربنا بيقول له كده ليه فلا يقف في صدرك حرج هنا يقال إيه الخطاب عشان محدش يضحك علينا بس ها ويقول لنا كده لا، قول له على طول قول له في في اللغة العربية أساليب عظيمة جدا ما تعرفهاش أنت هناك ما هو خطاب لشخص ويراد, ويراد به شخص آخر بكلم واحد ونقصد مين غيره واخد بالك من دي فبكلم واحد بكلام لكن قصدي بالكلام مين مش هو تاني بس انا معرض عن التاني او عاوز ابين له ان الامر خطير جدا اذا كان فلان قيل له كذا يبقى انا هيتقال لي ايه ضخامه الامر فلا يكن في صدرك حرج ايها الانسان لكن النبي عليه الصلاه والسلام عمره ابدا ما يكون في صدره حرج ولا ضيق ولا شك ولا حاجه من ذلك فخوطب بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام واريد به ايه؟ واريد بالخطاب غيره من الامه اللي هم احنا آه، تمضي سوره الاعراف بدايه فيها تهديد ايضا وتذكير بما فعل الله للسابقين ثم تقص قصه بدء الخليقه لأن القصة دي بتبين للإنسان وتذكره أنت مخلوق في الدنيا دي قصة آدم قلناها في سورة البقرة أنت مخلوق ليه؟ وقلناها باختصار جدا أنا مخلوق للاستخلاف في الأرض طب ليه أستخلف في الأرض؟ لكي أتبوأ مكاني في الجنة يوم القيامة أو يتبوأ آخر مكانه في النار قدامك الجنة والنار وهديناه نجدين اختار نفسك ما تشاء بقى فربنا جعلنا في الدنيا هنا في الأرض علشان كل واحد يختار مكانه يحجز مقعده ومسكنه ومثواه الأخير بإرادته واختياره ولكن لو بحثت عن مراد الله عز وجل أو ما يحبه الله للبشرية والخليقة يحب الله للجميع أن يدخلوا الجنة ولكن كما قلنا ربنا مش عاوز يدخل حد الجنة غصب عنه ليه عشان ما يحتاجش يقول يا رب انا مليت في حد مل من الجنة في اليهود ملوا من جنة الدنيا منوا سلوى منوا طعام جميل وشراب عظمة ورغم ذلك قالوا لموسى ايه ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ربنا تاكلهم من السماء اكل جاهز وجبات جاهزه عطيف ما شاء الله جميله ومن غير تعب لا عاوزين ياكلوا من الطين كل من الطين هو ده طب ما كان يوم يطلب طلب تاني من السماء برضه من طعام السماء وشراب السماء ها لكن لا نفسيته ما جاي مع الطين هي كده في نفسيات كده فده لو دخل الجنه بقى برضه هيمكن احنا كل يوم كده انهار من الخمر ونعم ايه ده ده عاوزين شويه عذاب شويه كده نحس بال اه هو حياته بالعذاب بس ما يعرفش بقى لما بيتمنى ما يعرفش طعم العذاب ايه نعوذ بالله في نفسيات لا تبقى في الجنه لذلك تركها الله تختار كما تشاء ولو ادخل الله المؤمن واحدا من الناس النار دون ان يخلقه في الدنيا لاحتج على الله ليه يا رب كده قل له أن لأنك ستكون عبدا فاجرا تستاهل وتستحق النار طب ليه يا ربي أنا عارف عنك كده علمي بيقول كده طب جربني يا رب مش كده برضه من غير ما تطلبها ولا حد يبقى ليه حجة على الله ربنا عارف كل شيء سبحانه وتعالى فخلق الله الجميع في الدنيا لكي يتبوأ كل إنسان مقعده يوم القيامة بإرادته واختياره وفعله تمام لذلك يذكر الله حينا بعد حين بقصة ايه بدء الخليقة قصة الاستخلاف ليه ربنا عملنا في الأرض هنا فذكر الله بها من قوله آه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلى أن قال سبحانه وتعالى في نهاية هذه القصة الدعوة التي دعاها آدم وحواء منافسة البقرة تلاقي في أواخر القصة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يعني كلمات التوبة إيه هي دي الله المذكورة هنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا منها قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون انتهت القصة نادى الله على الناس في مكة ينادى بإيه يا أيها إيه الناس والله يا أيها الذين آمنوا ممكن يا أيها الناس أو يا بني آدم الاثنين دول اللي هو الصفة الطبيعية للإنسان يا بني آدم زي ما قلنا امبارح وعاوز تذكرها دايما ان لما كان الناس في مكه لسه معظم كفار فينادى عليهم ايه يا ايها الناس دي الطبيعه الاولى الصفه الطبيعيه للانسان يا بني ادم انما في المدينه كان يقول لهم يا ايها الذين امنوا يبقى ايه اللي حصل حصل ارتقاء بالايمان ارتقى ما عادش انسان عادي مش انسان عادي انسان راقي ارتقى بالايمان فنادى الله عليه بوصف الايه الايمان يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير يذكرنا الله تعالى بالسترة بالسترة والآية دي نزلها من 1400 سنة سبحان الله ما أدري لو نزلت هذا اليوم هي طبعا هي, هي, هي لم تغفل هذا العصر وفيها هدايات لأهل هذا الزمان من النساء المتعريات ولكن يعني كأن الواقع الذي نزلت عليه هذه الآية كان أخف من الواقع اليوم وفعلا وسع التبرج زمان تبرج الجاهلية الأولى لم يبلغ هذا المبلغ الذي نراه اليوم حاجة رهيبة جدا حاجة ملهاش حدود يعني زمان كان تبرج كما ذكر المفسرون في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عارف هو بيقول لك كان يعني المرأة الأشارب بينزل لورا شوية كده تلاقي مقدمة الشعر باينة شوية شعر باينة والشهب تنزل كده الرقبة باينة فتحة الصدر معتادة الزرار الوا- الأولاني ده بس ها يعني لبسة الجلبية ولبسة آه، تقفلها مثلا زرار واحد كده الثاني لا يبين أبدا ولا يظهر ولا مجسد ولا حاجة الجلبية واسعة وكل حاجة وطويل لحد الأرض مغطية الأقدام ويمكن الأقدام منكشفة يعني لأنها إيه مش لحد الأرض قوي إنما كانت ممكن زي جلبية الراجل كده فممكن وهي ماشيه رجلها تبان وذات ربنا سبحانه وتعالى شرع قال ايه آه، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها والنبي عليه السلام امر النساء بجر ذيولهن على الارض ان تطيل الثياب ما ذكرش ان هي كانت بتلبس قص قم ولا قط ولا بتاع ولا الحاجات ده كله ما فيش النهارده تبرج رهيب نسال الله العفو والعافيه فربنا يمتن علينا بأنه علمنا اتخاذ الملابس علمنا صناعة ال- زراعة النباتات التي يستخلص منها الخيوط وصناعة الصوف وغزل ال- الخيوط دي ونسجها أكواب وبقى فينا ترزية وترزيات و- يعني مش ناقصنا حاجة طب ليه ما بنلبسش؟ ويوم ما يلبس النساء ليه ما بيلبسوش ملابس تستر العورة؟ فايدة القلم إيه؟ كتاب ولا حاجة تانية هنهرش بيه ده حاجة كده ثانوية أنا ممكن أهرش بيه أحيانا لكن فايدته الأساسية في الكتاب طب ما بكتبش ولا هتهرش بيه هترميه صح طب ثوب لا يستر إيه فايدته ثوب مجسد يفصل الجسم ثوب عار يبين الجسم ايه فايدته لا فائده له وذاك سماها لنا مثلا كاسيات عاريات يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ما يتسببش برضه في حرمانكم من الجنة هو ده العدو اللدود الوحيد الذي يجتهد حياته كلها لكي يمنعكم من دخول الجنة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين تعرفين الآية دي نازلة في إيه؟ هي طبعا بتأمر الإنسان يلبس الزينة يعني يتزين في نفسه الرجل المرأة تتزين في بيتها لزوجها لكن زينتها بره هتعمل مشكلة في المجتمع فبلاش زينتك في بيتك لكن الرجل يتزين يعني إذا ذهب إلى الصلاة ذهب إلى مجالس الرجال يلبس شيئا يعني عليه قيمة في غير إسراف ولا تبخر وتكبر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا برضه كل اللي انت عاوزه واشرب اللي انت عاوزه بس ما ايه؟ بدون اسراف ما تبذرش يعني. لكن الايه اصل نزولها سبب نزولها ان كان اهل الجاهليه خد بالك مين دول اهل الايه الجاهليه يعني كفار ولكن بيحجوا بيت الله ما خدش من الفطره السليمه الفطره السليمه اللي باقيه في قلوبهم باقيه بقيه كده شوف بتقول لهم ايه ما ينفعش آه، تحب في الملابس بتاعتك ليه يا ابو لهب قال لك لانك عصيت ربنا في الملابس دي فما ينفعش تدخل عليه بملابس انت عصى ربنا فيها اه لو ابو لهب شاف الناس النهارده اللي بيدخلوا بعلبه السجاير في المسجد ويسجد وتقع منه قدامه يشوفها في مكان سجود ويسجد عليها كان قال له ايه مش عارف بصراحه ده ده راي ابو لهب كده وده راي صحيح الشرع اقره الجزئيه دي صحيحه وذاك عند ال- عند ال- عند الاحرام بنعمل ايه؟ الرجال يخلعون كل ملابسهم كل الملابس ويستر نفسه بثوب اخر يبقى الجزئيه دي ينصح ان يتجرد من ثيابه بس هم كان مفهومهم تجرد منها ليه؟ لانها ثوب معصيه تخلعه قبل ان تدخل البيت الحرام لكن بعقليته الجاهلية بقى بالطمس اللي على باقي الفطرة ما عرفش يعمل ايه قال لك كف عريان وخلاص طب نشوف عرايس دار الرجال مساء قال لك الرجال بالنهار مش مشكلة احنا والنساء عشان حرمة طبعا وعذرة يبقى ايه بالليل محدش يشوفهم لسه برضه فيهم ايه شيء من القيم يعني خد بالك رغم هم ايه اهل ايه جاهليه ربنا قال لنا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الثوب ده اسمه زينه انت هتخلع دول ماشي مش مشكله ولكن استر نفسك بشيء اخر فالرجل يخلع كل ملابسه ويستر نفسه بملابس الاحرام المرأة تخلع النقاب والقفازين للإحرام وتستر وجهها بثوب آخر وتستر كفيها تحت الخمار مثلا ما تسيبش مسألة مكشوفة كده ومنقبة وهتكشف لو كانت وحشة الوحشين الكل هيبص عليها عايزين نشوف ايه كان متغطي ده مغطية على ايه ربنا ما بيستاذ بصراحة او ده شوف يا اخي ده تأتى تحت النقاب ده حاجات حلوة قوي هيقول كده او كده لكن سبحان الله المتغطي ده اول ما يكشف هو اللي يبص عليه عشان ما حدش يبص ولا يكشف الفتنة ربنا شرع للمرأة أن تخلع النقاب ولم يشرع لها أن تكشف الوجه وأن تخلع القفازين ولا أن تكشف اليدين تخلع بس لكن بالعقل السليم والفطرة السليمة وبالشرع تغطي كما فعلت أمهات المؤمنين والصحابيات الجميلات وكانوا كمان الكفار دول بيقولوا إيه إحنا لما نروح نحج ونعتمر رايحين نعمل عبادة ما ينفعش بقى ناخد كبسة وضاني بيسموه ايه واوزي وحاجات من دي ها يعني نعم انفسنا بالاكل والشرب كده لا ما صحش زي في ناس اشتياق الليل ايه ده ايه ده تعال نجرب تعال نشتري ناكله ونشوف ايه ده وياكل وياكل ده وياكل ده ما شاء الله منزه نفسه قوي وماله ربنا يقول لك كل زي ما انت عاوز مش مشكله الرحمه لكن اهل الجاهليه كان فهمهم ان ما يصحش اكون مشتغل بعباده الحج رايح احج بيت ربنا واكل بقى واتنعم وكده المفروض بقى ايه اذهب في الاكل منها يعني اقضيها كده عيش جبنه عيش من غير جبنه اي حاجه ما تيسر ها فربنا قال لهم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وكانوا بقى المشكلة كمان الشيطان وقعهم ده ايه رأيكم مفهومهم ده حلو عجيب دي مش كده واكيد عجبكم برضه الجزئية الصح اللي فيها يعني ولكن بعد كده الشيطان وقعهم انهم حرموا الحاجات دي قال لك حرام تحد في ملابسك حرام طب منين جبت الحرام دي حرام تاكل اكل دسم في الحج مين قال لك حرام حرمت ازاي فالمشكلة في, في انك بتحرم وتحلل ولا يحرم ولا يحل إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات النبي قل إنما رب حرم ربي الفواحش ما, ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من الدار الآخرة صورة كده لقطة سريعة من الدار الآخرة وحال بقى الناس وأهل الجنة وأهل النار والأعراف ها طبعا سمعين الكلام ده كتير وعارفينه هي صورة من موقف يوم القيامة صورة من موقف يوم القيامة الثلاث فرق أهل الجنة ربنا يجعلنا فيهم وأهل النار ربنا يعافينا منهم وأهل الأعراف ربنا يكرمهم على سور الأعراف في النص ودول لهم موقف ودول موقف ودول موقف ربنا بينقل الصورة كأنها رأي عين تسمعها فتتخيل هذه الصورة صورة مفزعة مروعة إلا لمن سبق وعلى في الجنان جعلنا الله تعالى معه وينتهي هذا التذكير بالدار الآخرة إلى تعريف الله بنفسه نفس الخط بتاع سورة الأنعام فيقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض شوف العالم تعرف ربنا التقرير التعريف بالله هو ربنا تعرف بنفسه عرف ربك للناس بهذه الطريقة ودعك من الأمور المشكلة الأمور الخلافية الأمور المشتبهة الأمور التي توقع في شك وشبه كلام واضح وسهل وبسيط إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كلام أي حد يفهمه مش عاوز شرح يعني يمكن بس يطلبه حديثا دي غريبة عن لغتنا النهارده شوية يعني إن الليل والنهار في دورة دوارة ورا بعضها كأن واحد بيجري ورا واحد جري لا يت- لا لا يقف أبدا لا يقف جري متصل لا ده بيسبق ده ولا ده بيقول ده كل واحد في مكانه أو على المسافة بتاعته بس بيجري ورا بعض يطلبه إيه حثيثا يعني طلبا حثيثا كل حاجة مسخرة بإذن الله تعالى طب الخلق خلق الله يبقى الأمر لمين أظن قضية عقلية ما حدش يناقش فيها أبدا ما تحتاجش مناقشة طالما الملك ملك الله والخلق خلق الله فالله فقط لا غيره هو الذي يأمر وينهى ويشرع ويحل ويحرم سبحانه وتعالى ثم يذكر الله تعالى طرفا أو سلسلة من قصص القرآن الكريم قصص الأنبياء السابقين مع أممهم إيه اللي حصل من الأنبياء بلغوا رسالة الله والكفار كفروا برسالة الله وعارضوا رسلهم فأهلكهم الله تعالى بس جاء طريقة برضو إيه مختصرة شوية عن سور تانية لأن الموقف هنا يستدعي لإيه الاختصار جاء الرسول وبلغ والناس كذبت ربنا أهلك الناس وخلاص خلص على كده قصة سريعة آه، من نوح ومن عاد وثمود اللي هو آه، قوم ثمود وسن صالح عليهم جميعا الصلاة والسلام وبعدها قصة آه، سيدنا لوط عليه سلام الله تعالى وما حدث من آه، قومه وهكذا آه، تقف الآيات بنا عند قصة آه، سيدنا لوط عليه السلام وطرف أو جزء من قصة سيدنا شعيب عليه سلام الله الذي بعثه الله لأصحاب الأيكة آه، اللي هم أرض مدين أيكة يعني أشجار كان عندهم أشجار وحضارة زراعية شوية فسموا بذلك آه، نقف عند هذا الحد وتستكمل القصص إن شاء الله تعالى في هذه السورة في الجزء التالي في الغد بإذن الله تعالى وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير فجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه